بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر الخروج لموسى النبي اصحاح 28 من آية واحد بركاته قد تكن معنا امين. وقرب اليك هارون اخاه وبنيه معه من بين بني اسرائيل ليكهن لي. هارون نداب ابيه اليعذار إيثمار بنو هارون يعني هارون واولاده الاربعه. واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيه للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثيابا هارون لتقديسه ليكهن لي وهذه هي الثياب التي يصنعونها صبرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيه ولبنيه ليكهن لي وهم يأخذون الذهب والإسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص نمرة واحد يصنعون الرداء من ذهب واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حاجة يكون له كتفان موصلان في طرفيه ليتصل وزنار شده الذي عليه يكون منه صنعته من ذهب واسمنجوني وقرمز وبوص مبروم وتأخذ حجري جزر وتنقص عليهم أسماء بني إسرائيل ستة من أسمائهم على الحجر الواحد وأسماء الستة الباقين على الحجر الثاني حسب مواليدهم صنعة نقاش الحجارة نقش الخاتم تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما وتضع الحجرين على كتفي الرداء كحجري حجري تذكار لبني إسرائيل فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين تصنعهما صنعة الضغط وتجعل سلسلتي الدقائر في الطوقين وتصنع صدر القضاء صنعة حائط حاجب كصنعة الرداء تصنعها من ذهب واسمنجون ورجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها وتكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة صف عقيق أحمر يقود أصفر زمرد ده الصف الأول الصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض الصف الثالث عين الهر يك وجمشة الصف الرابع والأخير زبرجد وجازع ويك تكون مطوقة بالذهب في ترشيعة وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم كنفس الخاتم كل واحد على اسمه تكون للاسم عشر قبطا وتصنع على الصبرة سلاسل مشدودة صنعة الضبط من ذهب نقي وتصنع على الصبرة حلقتين من ذهب وتجعل الحلقتين على طرفي الصبرة وتجعل ضرفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصبرة وتجعل طرفي الضفيرتين الآخرين في السوقين وتجعلهما على كتفي الرداء إلى قدامه وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفي الصبرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله من فوق وزنار الرداء ويربطون الصدر بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط منجوني لتكون على زنار الرداء ولا تنزع الصدر عن الرداء فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للاستذكار أمام الرب دائما وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين آه طبعا بمجرد ما قرينا الكلام بيبدو صعب شوية لكن في الواقع لما هنبتدي نفصصه كلمة كلمة ونشوف ليه الروح القدس عمل كده هنفرح جدا واحنا بنتكلم النهاردة اتكلمنا في المرات السابقة عن كلمة اجتماع وختمنا الكلام العجيب ان الروح القدس بدأ يتكلم عن كلمة اجتماع من أول إصحاح 25 هتكلم عنها في 25 و 26 و 27 وس- وكان بعد كده و30 و31 ومشي صح 28 و 29 ده مع- اعتراضي بيتكلم عن الكهنوت لما بيتكلم عن الكهنوت بيتكلم عن رئيس الكهنة وعن الكهنة هارون رمز للرب يسوع أبناء هارون رمز لينا إحنا إيه المؤمنين لأن الرب جعلنا كلنا كمؤمنين ملوك وكهنة جعلنا ملوك وكهنة والذي يدل على ان ان احنا كهنة كلنا رجال وسيدات لينا كهنوت بمعنى عام ان احنا بناكل من جسد الرب ودمه لان اذا كان في العهد القديم خبز التقدمة لا يأكله الا مين الا الكهنة فقط وكل منه داوود الملك فاحنا ملوك وكهنة ناكل منه فاذا كان خبز التقدمة اللي هو خبز الوجوه ما ياكلوش غير الكهنة يبقى جسد الرب ودمه بالأولى ما يخلصش غير مين؟ غير الكهنة، فجميع المؤمنين كهنة بيقدموا ذبائح التسبيح والصلوات وبيقدموا العطايا وبيقدموا أجسادهم ذبائح حية. الكهنوت العام حاجة والكهنوت الخاصة حاجة ثانية اللي هو كوظيفة أعطاها الرب كمواهب لبعض المؤمنين علشان إجراء عمل الخدمة. الرسول ال- ال- ال- المبشر ففي التبشير والمعلم ففي التعليم والوعظ ففي الوعظ وكل واحد ربنا اداله لان الاعضاء تختلف لكن كل عضو له عمل والكل بيخدم ايه جسد واحد فاحنا هنا لما بنيجي نتكلم عن الكهنوت عن هارون بنتكلم عن الرب يسوع عايزين نشوف الرب يسوع كرئيس كهنه رئيس كهنه ايه اللي بيحمله ايه اللي بيلبسه لما يجي حد يقول لكم البسوا الرب يسوع البس رئيس الكهنه طب صفاته ايه لابس ايه الحقيقه اللبس بتاع رئيس الكهنه يتكون من ست قطع يتكون من ست قطع اول قطعه فيهم واخدين بالكم صدره ورداء اثنين وجبه ثلاثه قميص مخرم أربعة عمامة خمسة منطقة ستة ستة ستة عارفين لما جه يتكلم هذه الثياب التي يصنعونها أول حاجة ابتدى بها إيه؟ صبرة ثاني حاجة الرداء لكن لما جه يشرح شرح الرداء قبل الصبرة عشان تبقوا عارفين آية ستة بداية الشرح الرداء والصبرة آية 15 عشان تبقوا عارفين لو حطيتوا خط تحت آية 6 وتحت آية 15 تلاقوا من آية 6 ل 14 بيتكلم عن الرداء من آية 15 لغاية ما وقفنا بيتكلم عن الصبرة لكن لما جه يتكلم عن ثياب الكهنوت رئيس الكهنة أول حاجة ذكرها الصبرة ماذا يقصد بالصبرة؟ لما يجي يتكلم عن الصدرة يتكلم عن القلب قلب يسوع الصدرة دي بتتكلم عن قلب يسوع وهنشرحها هنلاقي ال 12 قط مكتوبين أسمائهم على أحجار كريمة على الصدرة والصدرة دي مش ال- ال- زي اللي بنلبسها في الكنيسة الطويلة لا الصدرة دي شبر شبر يعني 20 سنتي في 20 سنتي حتة قماش مربعة متنية 20 سم في 20 سم وتبقى على الرداء وما تتخلعش منه أبدا الرداء ده رمز لمين؟ للمخلص عشان كده لما جاي يبدأ بدأ بأن يشرح لنا المخلص احنا لما بنقف قدام الآب بنقف قدام الآب بلا عيب رغم ان احنا كلنا عيوب ليه بنقف ب- بالعيب؟ لأن الرداء بيغطي الضعف بتاعنا. بيغطي العورة بتاعتنا. لما بنلبس المسيح بنظهر بالعيب. لما بنلبس المسيح بيسوع- بيسوع بنقف ما فيناش أي خد ولا فينا أي غلط. عشان كده من خلال يسوع الله يرانا كاملين. من خلال يسوع الله يرانا كاملين فاكرين بالعم بن باعوث لما غب قعد يتنبأ ي- يتكلم على لسانه قال لم أرى عيبة في إسرائيل ولا عاشر فيهم مفيش عيبة في إسرائيل لم أرى رغم انك لما تقرا سفر الخروج كله تلاقي كل اسرائيل ايه غلط في غلط لدرجة ان هو نفسه ربنا قال ان الشعب غليظ الرب غلط لكن ما قالش لا يوجد عيبة في اسرائيل لان لو الرب قال لا يوجد عيبة في اسرائيل يبقى بيكذب ما قالش لا يوجد عيبة في اسرائيل قال ايه لم ارى الرب مش شايف ليه اصل الدم بتاع الخروف غطى العيوب دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية عيوبنا كلها بتتغطى يوحنا الرسول في سفر الرؤيا لما كنا بنشرح لما شاف الشعب اللي ماشي الشعب في النفس معرفش دول من انه كوكب يوحنا طول عمره يعرف ان مفيش واحد من بني البشر مفيش خطية لكن شاف دول مفهومش خطية عشان كده قال من اين هم ومن اين اتوا مش عارف هل في كوكب اخر فيه ناس مفهومش ولا غلط قالوا لا ده من الكوكب بتاعكم من الكوكب بتاعنا ناس ما تكونش ولا غلطة قال له لا ده كلهم غلط بس ليه فيكم ولا غلطة أصل دول اللي غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف عشان كده احنا صورتنا أه، أجمل حاجة افرحوا أكثر حاجة تفرحكم دم يسوع أكثر حاجة احنا احيانا بنفرح بالاعمال الصالحه اللي بنعملها اه بس ما تفقش دم يسوع ما تفقش لان اعمالنا الصالحه لوحديها في حد ذاتها في نظر ربنا كفت تطعم ايه عمل بر يعني اكبر عمل اتعمل في البلد هو ايه ما قالوا آه، بولس الرسول في روميا أربعة ايه اكبر عمل اتعمل ر- يعني يعتبر قمة البذل في البشرية قمة البذل ان واحد يقدم ابنه الوحيد صح ولا لا فيقول ايه ماذا نقول في ابينا ابراهيم عندما قدم ابنه اسحاق شوف واحد محروم من النفس يقعد 100 سنة نفسه كله من سارة طفل ولد ولا بنت يتمناها 100 سنة وبعدين يجي له الطفل بعدين ربنا يقول له خده افتحه بايدك كون ان داوود ده ي- آه، ان كون ان ابراهيم ينفذ معناها ايه؟ معناها قمة البذل صح ولا لا؟ يعني عمل مفيش حد من البشر يقدر يعمله لكن بولس الرسول يجي يقول لك ايه؟ ماذا نقول في ابينا ابراهيم عندما قدم اسحاق ذبيحه له فخر ولكن ليس لدى الله ما يقدرش يفتخر قدام ربنا ويقول له انا قدمت لك ابن الوحيد لان يوم ما يقول له انا قدمت لك ابن الوحيد يقول له انا اديته لك وانت رجعته لي بس ايه فضل لكيف فضل انا اديتك 1000 جنيه وبعدين جيت رجعتها لي وانت بترجعها لي تقول اديتك 1000 جنيه ان انت بترجعها لي وبتقول لي مش فاكر صح ولا لا عشان كده الكتاب لما يجي يقول لك من الذي اعطاك فيكافئ مين ده اللي يقدر يرفع راسه ويقول له انا اديت لربنا مين ده شوف بيتحدى الكتاب من الذي يقول اعطاه فيكافئ حتى جسمك ده لو ولعت فيه نار من اجل يسوع هو اللي بيديهولك هو بتاعه انت بتملك نفسك عشان كده تبقى عارف النقطة دي ما تحطش النقطة دي أنا عملت قمة جهدي وأنا عملت وعملت وعملت عشان الرب يقبلني طب يقبلك في اللي عمله هو طب وأنا بعمل ليه؟ بعمل عشان أمجد ربنا هنا عملنا تمجد الله بس عشان كده يقول لك يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات أعمالكم تدل على إيمانكم وإيمانكم ده اللي هيدخلكم عشان كده لما بيقول اعمال بدون ايمان ميت يعني ما نقدرش نفصل الاثنين عن بعض لكن الايمان هو الهجره والاعمال هي الثمره ثمره الايمان عشان كده اسمه ايمان عامل بالمحبه فلما بيجي يتكلم بقى يصنعون الرداء الرداء الثوب الغالي عارفين بيتكلم بالطريقة اللي هم عايشينها الناس وهي تسافر بتبقى لابسة جلابية رخيصة لكن بتبقى مشترية حتى الصوف وعاملاها رداء جلابية ايه غالية وكانوا يبقوا حاطينها على ايه على كتفهم ويمشي بالجلابية العادية اصل هو ماشي في الارض بيعمل ايه بيتصرف بمجرد ما يجي داخل البلد اللي رايح يزورها يروح فوق الجلابية يلبس ايه يلبس الرداء طب يدخل بهدوم ايه نظيفة فالرداء يعني الصدر غالي الرداء عشان كده يقول الكتاب المقدس عن يسوع اقتسموا ثيابه بينهم وعلى ردائه خلوا بالكم ألقوا قرعة ليه؟ أصل الهدوم بتاعته الهدوم الداخلية دايما ثمنها إيه؟ رخيص خد أنت دي وأقوى جنابينك تترق لكن الرداء غالي ما فيش حاجة زيه لو قطعناه مش هيسيب حاجة يبقى لازم واحد يستفيد بيه طب ده ثمنه غالي مصنوع من الصوف الأبيض ومشغول قال لك لا يبقى نرمي قرعة إلا من نصيبه يكون عشان ما فيش حد يبقى ظلم حد وخد الأحسن ادي معنى كلمة على ردائه ألف قرعة والكتاب لما بيتكلم عن النقطة دي عايز يورينا الرداء الرداء الرداء يعني النجد الخارجي يسوع في مجده يسوع في عظمته بيقول لك البس يسوع يعني البس المجد البس البهاء ثياب البهاء والعظمة والنجد ثياب الكهنوت الثياب الفضفاضة اللي تغطي كل عيوبك عشان كده هنا يبدأ يقول لك فيصنعون الرداء الرداء ده منين؟ ذهب منجون ارجوان قرمز بوس مبروم خلوا بالكم ان كلمة الاجتماع دايما كانت بتصنع من كام حاجة من أربعة واحنا بنشرح لكن هنا حصل لها الخامسة ذهب ذهب ليه بدأ بالذهب؟ احنا دايما بنقول ان الذهب ده رمز للطبيعة الالهية لازم تكون لكم الرداء الرداء اللي هو الطبيعة الالهية لازم تاخدوا الطبيعة الالهية دي بدايتها الناس اللي بتقول بيني وبين ربنا عمار ويعني لازم اروح الكنيسة ويعني لازم اصلي واتنوي ما انا بدي الفقراء والمساكين وما باذيش حد وعايش في حالي وفي عمار بيني وبين ربنا يعني هم كل اللي في الكنيسة كويسين بتسمعوا الكلام ده بنسمعه مهما كنت كويس لكن طبيعتك ما تدرسش السماء قالها الكتاب المقدس لحم ودم لن يرث ملكوت السماء مهما خففت في الخشب حتى لو خليته فيلم يعني شوية هواء يطيروه وتقربوا من المغناطيس ما تشدوش ابدا من المغناطيس المغناطيس يشد برادة الحديد ما يشدش مسار في الخشب ابدا تقول له خفيف وتقيل يقول لك مفيش خفيف وتقيل اصل الحديد من طبيعة المغناطيس لكن الخشب مش من طبيعة المغناطيس المسيح لما يقول حينما انا ارتفع اعمل ايه؟ اجذب ما هذه جاذبية ده المغناطيس اجذب الي الجميع طب ازاي انا اخلي قطعة الخشب تتشد للحديد تتشد للمغناطيس ازاي شبك ايوه اقدر اعمل ايه اجيب مسمار حديد واثمره اثبته في الخشبه ويثبت قوي بمجرد ما الحديد المغناطيس يشد المسمار والمسمار ثبت في الخشبه الخشبه تعمل ايه تتشد مع المسمار عشان كده يسوع لك ايه اثبتوا فيا وانا فيكم اثبت فيا من يأكلني يأكلني يعني ياخد طبيعتي ياخد جسدي يشرب دمي يمتلئ بالروح القدس يتولد الولادة الثانية تبقى فيه الطبيعة الإلهية يلبس الرب يسوع لكن بلحظة ودمك العادي ده ما تقدرش تطلع متر لفوق متر واحد ما تقدرش ريح نفسك عشان كده احنا محتاجين للثبات فيه اصنع الرداء من ذهب اول ما بيساور ذهب طبيعة سماوية تقول له الطبيعة الإلهية دي نجيبها منين؟ اسمنجوني نمرة اتنين بص كل واحدة بتصور على الثانية اسمنجوني اسمنجوني يعني ايه؟ سماوي قماش لونه سماوي الذهب السماوي ذهب اسمنجوني خلي بالكم اسمنجوني ذهب من فوق مش من تحت وما دام من فوق يبقى انت ما تقدرش تطلع تجيبه لازم هو يعمل ايه ينزل لك لازم هو ينزل لك كل اللي صعدوا علشان يروا يسوع يقبلوه ما قدروش فاكرين زكا لما تسوق ان يرى يسوع يقول له صعد الى ايه؟ جميزه اول كلمه قالها له الرب قال له ايه؟ قال له انزل اللي يشوفني ما يطلعش لان عشان تطلع وتشوفني انا في سماء السماوات هتقدر توصل ما دام عايز تشوف مستوى من فوق انزل ما تتعبش نفسك عايز تدور على ربنا اه دور عليه تحت مش فوق هو فوق لكن تمسكه تحت نزل لغاية مستوى مزود البقر وسط الحيوانات اتولد في نفس المستوى نزل يبقى اذا هنا لما يجي يقول لك ذهب اسما جن سماوي هذا السماوي نمرة ثلاثة ايه؟ أرجوان أرجوان يعني ملك يعني لازم الإله السماوي يملك يمسكك تبقى ملكه يبقى مالك على قلبك ماشي خطوة خطوة وراح حاطط جنبيها قرمز والقرمز ده اللي هو الأحمر الداكن الأرجوان الأحمر الفاتح الأرجوان أحمر ملوكي والقرمز رمز للموت الدم لما بيتكدد بيبقى لونه قرمزي يعني أحمر مسود يميل للسمرة خلي بالكم قرمز موت عشان يسوع يملك حياتك لازم ذاتك تموت لازم انت تموت عشان كده قال الشرط الوحيد انك تنكر ذاتك وتحمل صليبك صليب الموت لما تنكر الذات وتحمل الصليب تقول مع المسيح صلبت وما دام مطلوب أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا يعني يملك على قلبي يعني يملك على قلبي الإله السماوي يملك على قلبي لما ذاتي تموت فيبررني بوس مضروب هذا حاجة دي توصيل ست يا شيخ ده الأمر جميلة جدا بوس مبروم البوس المبروم اللي هو السكان الأبيض عشان تبقى عارفين بوس مبروم كتان ابيض كتان ابيض يوصلك للنقاء يديك طبيعة الهية يملك على قلبك يخليك سماوي مسيرتنا هي في السماويات يملك على قلبك تموت انت ذاتك تاخد بر المسيح ليكن لكم ايه بر المسيح الحاجات دي مين اللي يصنعها يقول له صنعت حائط حاجق حائط يعني خارجي او خيار خارجي اسمه الحائط حاجق يعني متمكن اللي هو روح القدس مين اللي يقدر يعمل ده كله فيا؟ الروح القدس هو قال الروح الذي يأخذ منا ليه ويعطيكم الروح القدس صنعت الحائط الحاجق قل له يا روح قدس الله تعالى استلمني هات الرداء ولبسني امسك ذاتي وساعدني على ان انا ادوس اجعلني ان ابغض نفسي ان احب يسوع يا روح قدس الله انني اريد ان اكون كما تريد انت لا كما اريد انا تعامل يا روح الله فيا حتى يتصور المسيح الكامل في حياتي الناس يشوفوا يسوع مش انسان يختفي عينيا وتظهر عينين يسوع يختفي لسانه ويظهر لسان يسوع تختفي عواطفي وتظهر عواطف يسوع تبقى كل حركاتي وكل اعضائي هي اعضاء المسيح وكل خطوه اخطوها يظهر المسيح في حياتي ومن الرداء يقدر يعرفوني الواحد بتعرفوه من ملابسه اللي بيلبس لبس عسكري بنقول ده في الجيش ده في البوليس من غير ما حد يقول انا ده ظابط ده اسير ده اسقف ده بطرك ده شماس عرفت منين دخلت الكنيسه ده الكنيسه دي انا اول مره ادخلها بقول ده شماس وده اسير عرفت منين؟ من اللبس تلبس يسوع يقول يسوع اهو يشوف يسوع فيك مين اللي قام بالعمل ده الحائط الحاذق ده لبس الرداء بتاع يسوع رداء رئيس الكهنة ويكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل خلي بالك الكتف عارفين الكتف زي ايه؟ السلايس بتاع الظابط مش في تكتفات هنا للظابط اللي هم بيبقوا فيها الدبابير اه هم قال له تعمل له كتفين كتف من هنا وكتف من هنا والكتفين يبقوا موصولين في الرداء يعني مثبتين في الرداء واخدين بالكم وزنار خلوا بالكم وزنار الشدة الذي عليه يكون منه كصنعته الكتفين والزنار يعني ايه زنار؟ انتوا تعرفوا تبقى هنا كثافة وهنا كثافة ومن الكتف من الكتف ده يبقى نازل زنار نازل من هنا واصل لهنا ونازل من ورا واصل لهنا الزنار ده عبارة عن ايه؟ البتاع ده اسمه زنار الخير ده اللي هو زي عمارة عن حد حد يعني زنار طريق كده مبروم بيبقى عبارة عن خيوط من ذهب وسمنجوني وبوس ورجوان وقرمز ويبقى مربوط يبقى نازل كده مش بتشوفوا احيانا في الجيش والضباط يبقى نازل منهم زي زنار كده في شراريب لا ده بيبقى زنار زنار يربط الكتفين ببعض يعني واصل للكتف ده واصل للكتف ده زنار لا ويقول لك ايه زنار شده شده يعني ايه يعني مسدود من هنا ومسدود من هنا ونازل من وسطان نازل من وسطان من قدام ومن ورا عشان يقول ان الكتفين هم عبارة عن كتف واحد متصلين ببعض اصل هتلاقوا على كتف حجر جزة وعلى الكتف الثاني حجر جزة جزة يعني حجر كريم بس ليه سموه جزة لانه مطاول اتحط على الكتف كده على قد الكثافة حجر من هنا وحجر من هنا وكل حجر مكتوب عليه ستة من أثناء أصباط إسرائيل الاثنى عشر فلو قلنا ستة على اليمين وستة على اليسار خلي بالك ما احنا أحسن نقول اللي على اليمين أحسن من اللي على اليسار صح ولا لا؟ أو ليه اختار دول هنا ودول هنا؟ يقول لك لا طالما الزنار ربط الاثنين ببعض يعني معناها الاثنين إيه؟ الاثنين واحد الاثنين واحد الكاتب دايما رمز للمسؤولية مهمة جدا ان احنا نكون على كتف يسوع وبعد كده هنكون على قبر يسوع كتف يعني ايه يعني مسؤوليته مسؤوليته يعني هو مسؤول بينا المصيبة اللي احنا مش قادرين نعيشها ان بنفتكر ان احنا المسؤولين عن نفسنا امام الله لما قال لك انكر نفسك ذاتك تنكرها بقى تبقى مسؤول ازاي التي انكرت تبقى مسؤولة ازاي ده انت لو خليت انت مسؤول عن نفسك يبقى احيا انا بقى لان انا مسؤول عن نفسي صح ولا لا لكن تقول لي لا انا وتيجي تقول لي مسؤول عن نفسي طب مسؤول عن نفسك بايه بلا انا اللي مسؤول عن نفسه مسؤول بانا بال egocentrism بالانا المتمركزه دي اللي مش قادرين نستوعبها ان احنا مسؤولية يسوع امام الاب عارف لو استوعبت الحته دي هتحسوا برود في قلبكم بسلام في المزمور يقول له ايه انت ضامن لي كن ضامنا لي فاكرين بنيامين بنيامين لما يعقوب قال لهم ابدا ما تغدرش مسرح فنضيع فيهوذا قال ايه لابوه قال له يا ابي انا اضمنه ان رجعت لك دي اكون مجرم وملعون امامك الى الابد بعد ما نزلوا وعارفين القصة كلها لقيوا الكاس بتاع يوسف في العدل بتاع بنيامين فقعد هم قالوا له ايه خلاص خدنا احنا كلنا عبيد فيوسف قال لهم لا وليه اظلمكم اللي لقينا الكاس عنده هو اللي يقعد عبد وانتوا تروحوا لابوكم راح يهوذا قال له اسمع يا سيدي انا ضمنت الولد وانا جاي ما اقدرش ارجع واشوف ابويا وانا ضمنه خدني عد مكانه واطلق الولد يرجع لابوه خدني عد مكانه اطلق الولد يرجع لابوه لكن انا مش ممكن ارجع ابدا ولا وري وشي لابويا وانا ضامنه وارى عبدك ابي وهو ينزل بشيبة ابو حزن الى الهاوية طب اذا كان يهوذا اللي ضمن اللي ضمن بنيامين قال ما اقدرش ارجع لابويا من غيره يسوع اللي ضمننا يقدر يرجع للاب من غيرنا ده ضمننا ده يقول له ايها الاب الذين عقلتني حفظتهم لن يهلك منهم احد الا مين ابن الهلاك يعني ما كانش في مسؤوليه من الاول لكن احنا في مسؤوليه انا ضمنت الولد وانا جاي ما اقدرش ارجع واشوف ابويا وانا ضمنه خدني عد مكانه واطلق الولد يرجع لابوه خدني عد مكانه اطلق الولد يرجع لابوه لكن انا مش ممكن ارجع ابدا ولا اوري وشي لابويا وانا ضامنه وارى عبدك ابي وهو ينزل بشيبة ابو حزن الى الهاوية طب اذا كان يهوذا اللي ضمن اللي ضمن بنيامين قال ما اقدرش ارجع لابويا من غيره يسوع اللي ضمننا يقدر يرجع للاب من غيرنا ده ضمننا بيقول له أيها الآب الذين أعطيتني حفظتهم لن يهلك منهم أحد إلا مين ابن الهلاك يعني ما كانش في مسؤولية من الأول لكن إحنا في مسؤوليته إحنا أولاده إحنا محطوطين على كتفه حملنا على منكبيه الكتف ده رمز للمسؤولية حتى في المثل البلدي لما يكون واحدة غلبانة ولا مسكينة اترملت ولا حاجة يجي اخوها يقول لها مالك يا اختي خايفة الكتف ده زاد والكتف ده مية يعني معناها انا ايه مسؤول بيك الكتف ده والكتف ده لان الكتف رمز للمسؤولية حمل المسؤولية يسوع حمل المسؤولية وقدر عليها لان فيه النعم وفيه الامين ان العهد الجديد يا احبائي هو عهد بين الاب والابن وليس عهد بين الاب وبين العهد القديم كان عهد بين الله وبين البشر افعلوا وقالوا له حاضر وما قدروش يفعلوا لكن الاب يقول والابن يقول وانا نفذ ونفذ للاب ادخل في يسوع عيش في يسوع انكر ذاتك تبقى حماس على الكلمه في زنار زنار ايه شده مشدود بكتفه انت مشدود ما تخافش هيجيبك هيجيبك تقول لي انا هسيبه شويه اقول لك ما انا اتحطيت على كتفه وجيت مولود الولاده الثانيه ان ما جيتش بالذوق هتيجي بالعافيه بس تعالى بالذوق تحت يدك احكم على نفسك قبل ما تدخل في التأديب ويتحكم عليك وتؤدب من قبل الرب لكن مش هتدان مع العالم مش ممكن يرجع من غيرك مش ممكن هيضيق عليك ويضيق وكل ما تعند يضيق وكل ما تعند يضيق لغايه ما يرجعك تقول له طب والناس اللي بيموتوا بخطيتهم لانهم ما حطوش نفسهم على كف يسوع ما اتولدوش الولاده الحقيقيه ما دقوش النعمه عشان كده لما بيجوا قال لهم انا لم اعرفكم احنا فرحتنا ان اسمائنا مكتوبة في سفر الحياة مكتوبين على كتفه على مسؤوليته فهنا بيقول له ان الزنار صنعه من ذهب منجوني خرمز بوس مبروم من نفس الطبيعة الإلهية مشدود للطبيعة الإلهية تأخذ حجري جذع وتمكث عليهم أثناء بني إسرائيل ستة من هنا وستة من هنا لو يقول ليه صنعت نقاش ليه بيقول صنعت نقاش يعني ايه صنعت نقاش يعني حفر مش كتابة اصل لما تكتب على حاجة ممكن الكتابة تعمل ايه تتماسح لكن لما تنقش حاجة عشان تمسحها يبقى لازم تبوظ الجزم عشان تتمسح من على كتف يسوع يبقى لازم تبهدل كتفه لما بيقول نقشتكم على كتفي نقش والنقش والوسم حاجة واحدة الوسم اللي في الايد مفيش حاجة تطلعه غير مية النار عشان تطلعه لازم تحرق الايد عشان تطلعه لازم تنحت الكتف نفسه ومين يقدر يقرب على كتف يسوع احنا بنخاف من واحد بصراحة مين هو اللي بنخاف منه ابليس يسوع يقول لكم ما تخافوش رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء ما يقدرش يقرب انت منقوش وهو ما يقدرش يقرب يبقى مين اللي هيمسحك لو كان يسوع حاطط في ذهنه انه يمسحك هقول لكم حاجه بس ما تضحكوش عليا في مره ماشي فلقيت عسكري مرور وانا مشيت مش واخد بالي راح كاتبني من خلفي فنزلت له فبقول له انا مش واخد بالي معرفش انا اسف اتاري هو كان عايز حاجه واخد بالكم فبقول له ما انت كتبتها قال لي لا انا كنت كاتبها بالقلم الرصاص اتاري ايه كاتب بالقلم الرصاص وبالقلم الرصاص في استيكه عشان يمسح قلت اه ما دام حاطط في ذهنه ان هيمسحها كتبها بالقلم الرصاص لو كان عارف ان مش هيمسحها كان كتبها بالقلم ايه الحب فربنا لو بيفكر في يوم من الايام يمسحك من على كتفه ما كانش ناقشك صح ولا لا كان كتبك كده ده يقول لك الاشرار اسمائهم في التراب يعني شوية هوا يمسحوك ليه ربنا بيقول لك افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في سفر الحياة منقوشة لو وبعدين نقش الخاتم بص صنعة نقاش نقش الخاتم الخاتم ده اللي رمزه ليه يعني اسمك مكتوب ومعتمد الخاتم اللي هو الختم اصل زمان الختم ليه عارفين سموه ختم ليه لان كان بيبقى معمود في الخاتم نفسه في الايد كان دايما الواحد الختم بتاعه والملك الختم بتاعه كان يلبسه في صباعه يقلع الختم بتاعه الخاتم بتاعه ويختم بيه ودايما يلبسه في صباعه عشان محدش يستخدمه ايه غيره يمكن دلوقتي الختم بيشيلوه لكن كان زمان الختم يتحط وسمي خاتم نسبة للختم يختموا بيه نقش الخاتم يعني معتمد يعني السمع اعتمدته خلاص ورق واعتمد خايف ليه مرعوب ليه انت لما بيعتمدوا لك ورقك في السفارة وكل حاجة تيجي تسافر وتبقى مرعوب انا معتمد تبقى مرعوب امتى لو ورق فيه كده ولا كده ولا كده وطلع بطريقه مش صح تقول لك ربنا يستر ما ياخدوش بالهم من كذا لكن لا ده مختوم من السماء واللي ختموا عيناه تخترق اثار الظلام واللي ختمه كتبك نقشك على الخاتم ده نقش الخاتم لا واحد الاباء قال ايه النقش الخاتم لان دايما الخاتم لما بيكتبوا فيه بيكتبوا بسمعهم بخط ايه خط حلو يعني اسمك مكتوب مش اي كلام زي خاتم تزين الخاتم اسم يزين حطه نقش الخاتم على اكتافه على اسماء بني اسرائيل وبعدين الحجرين دول محطوطين جوه برواز من ذهب فوق بصوا محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما يعني هنا طوق لحوطهم ذهب بيضاوي كده هنا وهنا طوق من ذهب محاطين بالطبيعة الإلهية محاطين بدايرة السماء يقول كده في عروس النشيد يداه كحلقتين من ذهب مرصعتين بالزبرجد يعني محاط بالعمل الإلهي شوف جمال وتضع الحجرين على كتفي الرداء كحجري تذكار خلي بالكم مش تذكار لله لأن ربنا ما ينساش تذكار لبني إسرائيل تذكر لك انت مش لهو هو لما حط اسمك على كتفه وقالك حطيته مش عشان ما ينساش اسمك ده انت محفوظ ده انت ابنه امال محطوط ليه بيقول لك محطوط ليه عشان تؤمن يا قليل الايمان عشان يقول لك اديني اديك على كتفي اتذكر انك انت على كتفي تقع في الطين تجيلك التجارب تجيلك المرمطه تجيلك البهدله يجي ابليس يقول لك ربنا سابك تقول له سابني ازاي وانا منقوش على كتفه اتخلى عني ازاي ده انا محطوط في حجر جزع احسن يكون الحجر وقع يقع ازاي وهو محطوط في برواز من ذهب ومثبت تثبيت كامل في الرداء ومحطوط تذكار لكم انتوا اللي بتنسوا انتوا اللي بتنسوا اللي انا بعمله من اجلكم احيانا بتلوموا ربنا زي ابنه الكبير ملامه صعبان عليا من ربنا ليه حبيبي صعبان عليك الموضوع الفلاني ما عمله ليش وصليت كتير وطلبت كتير وحطيت في القداسات الموضوع كتير وربنا ما رضيش يستجيب ليه يا رب كده نسيتني برضه كده برضه ده انا لما لقيت اني عشان تخلص اموت من اجلك جيت ومت معقولة هتعمل زي ابن الكبير وتقول سنين خدمتك وجديا لم تعطني زعلان مني عشان جدي ده انت ابني وكل ما ليا هو ليه كل ممتلكاتي اللي هي ليه جاي تقول كده ليه ليه ده انتوا بتدوا اولادكم عطايا صالحه وانتوا كلكم خطيه ده انتوا بتطلعوا لقمه من بقكم وتدوها لاولادكم ده انتوا بتقلقوا نفسكم وتتعبوا نفسكم عشان تريحوا عيالكم يا ناس يا اللي قلبكم نجيس بتعملوا كده يبقى القلب المقدس اللي كله قداسه الطاهر النقي القلب الطاهر اليدين ما يعملش مع اولاده كده معقول يسيبك لا ده ما دام ما استجابش يبقى ليه غرض ده في عدم الاستجابة استجابة لأنه استجاب بعدم الاستجابة لأن لو استجاب بالاستجابة كنت هتنضر هو عايز كده عشان مصلحتك هو اللي بيشوفه لك أحسن من اللي بتشوفه لنفسك المر اللي بيختاره لك أحسن من الحلو اللي بتختاره لحياتك تذكار لبني إسرائيل حلوة الآية دي جدا فيحمل هارون على فكرة كلمة هارون معناها ايه معناها كتف عشان تبقوا عارفين كلمة هارون معناها كتف فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب يا تروح شايلك قدام الآب اسمك فوق مكتوب على كتفيه للتذكار عشان تطمئن وتصنع سوقين من ذهب اللي قلنا عليهم طقين لا تحطهم وفي الطقين ايه سلسلتين من ذهب نقي اللي بيربط الطقين احنا قلنا الطوق ذهب والذهب رمز لايه للطبيعة الالهية اما الذهب النقي فده رمز لمين للاهوت نفسه اللي شرحناه ارجو انكم تكونوا حافظين في اللاهوت نفسه الطوقين دول انت محطوط في دايرة الدايرة مربوطة بالله بسلسلتين سلسلتين مش معنى سلسلتين ما قالش ثلاثة لأن الابن هو اللي شايلك والآب والروح القدس هو اللي رابطك شايلك وهم موافقين الثالوث الأحدث موافق ما فيش أي أي أي حاجة في شهادة على فم شاهدين تعطى في شاهدين الآب يشهد والروح يشهد الآب يشهد لي والروح يشهد أنكم أولاد الله دي سلسلة دي سلسلة الآب قال إيه نمسك سلسلة منهم قال إيه الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به الصدق يعني كل اللي هيعمله أنا راضي عنه فكون ان المسيح شايلك على كتفه والاب بيقول انا فرحان بيه يبقى الاب موافق على انه يشيلك على كتفه صح لو كان الاب مش موافق انك انت تتحط على كتفه كان قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت بعد ان ينزع الاسم الفلاني من على كتفه لان انا مش طايق الاسم ده يحط على كتفه صح ولا لا لكن سررت دي يعني راضي بيه كده كان اللي قال ابن الحبيب الذي به سررت في نفس الوقت يوحنا المعمدان قال له عنه ده حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله وهو شايلك يا خاطي الاب سر بيه شهادة الاب والمسيح قال الاب نفسه يحبكم وقال هكذا احب الله اللي هو الاب العالم حتى بذل مين ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بل تكون له إيه الحياة الأبدية فالآب يشهد والروح القدس يقول لك الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله الروح بيشهد ان اولاد الله والاب راضي بان المسيح شايل على كتفه يبقى دول السلسلتين الا هو الابن راضي لانه شايلنا والاب راضي لانه فرحان والروح القدس راضي لانه بيعلن اننا اولاد الله يبقى محمولين على كتفه لو يقول لك سلسلتين من ذهب نقي ايه خلي بالكم روح القدس مجدولتين مجدولة يعني ايه مقصورة ضفيرة والضفيرة يعني ايه زي ضفيرة الشعر عارفين الضفيرة بتاعت الشعر الست لما بتفصل شعرها بيبقى تفصلها من ايه من اثنين ضفيرتين ما بضفيرتين بس بتبقى فيهم واحدة وسطاني اللي هي الثالثة مجدولتين وكلمة مجدولتين يعني ايه يعني بيحصدنوا بعضيهم الثالوث الأخضر هو واحد الآب يحب الابن يحب الروح القدس الابن في الآب يحب الروح القدس الروح القدس يخدم الابن ويقدم للآب من واحد الذات الإلهية العقل الإلهي الابن الروح الإلهية الروح القدس الإله الواحد عشان كده يقول لك مجدولتين تصنعهم صنعة الضفر واللي بيربط الاثنين السوقين سلسلتين يعني الزنار ماسك الكتف الكتفات والسلاسل ماسكه ايه الذهب الطوقين حاجة اللي حوالين حجر الجزر يعني الاسنان ممسوكه بالله والمسؤوليه ممسوكه بالمسيح المسيح يسوع مسؤول عنك مسؤول مسؤوليه كامله بعد ما اتكلم على الكشافين على حجري الجزر نزل بقى هل ربنا شايلك على كتفه دايما كل واحد اكثر حاجه تتعبه المسؤوليه صح ولا لا يقول لك المسؤوليه ده هم لكن لما يبقى المسؤوليه حب بتطمن عشان كده نزل قال له ايه وتصنع صدره قضاء خلي بالكم تصنع صدرة قضاء صنعة حائط حاجق القدس دي ايه صنعة قضاء يعني ايه صنعة قضاء قضاء يعني حكم صدر الحكم صدر الحكم زمان الحكم لما كان يصدر كان يكتبوه على حتة ورقة يجيب ورقة كده شبر في شبر ويصدر الحكم ويطلع اللي ما سمعش الحكم من القاضي يروح يقراه في الطابلو يشوف النتيجة ايه القضية ايه في قضاء قضاء ايه اصل في غضب الله معلن على فجور الناس احنا كنا اعداء مع الله يا ترى ما زلنا اعداء على اكتاف المسيح واحنا اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه قد صلحنا صرنا احباء عشان كده بيقول له صبر القضاء يعني قضاء يعني موضوع غير قابل ان يتعرض على على المحكمه تاني خلاص لما قضيه يتحكم فيها عشان تبقوا عارفين لما قضيه يتحكم فيها وخلاص ووافقوا كلهم وصدر الحكم وخلص لا فيه استئناف ولا حاجة ومرت مر- مرت فترة خلاص قضية وانتهت ما ترجعش تاني واخد بالكم فهنا بيقول له تصنع صدر قضاء صنع حازب كصنعة الرداء يعني ايه كصنعة الرداء يعني من نفس نوع الرداء الرداء رمز للرب يسوع قلنا والقضاء بالرب يسوع عشان كده بولس الرسول يقول لك ايه من الذي سيدين يسوع الذي مات من اجلي اللي فداني هو اللي هيدلني لو كان عايز يدلني ما كانش فداني صح ولا لا لكن كونه فداني يعني بيحبني عشان كده الكتاب يقول لك ليس شيء من الدينونة الآن القضاء صبر انتقلنا من الموت للحياة ولا نأتي بعد إلى إيه إلى دينونة اسمنا اتكتب على على عواطفه على أحشائه بقت لينا أحشاء رأفة الطقس ال- ال- ال- ال- الحكم القضاء ده اللي ضدنا محطوط على قلب على قلب الرداء على قلب رئيس الكهنة عشان كده يقول لها ايه شوفوا صدرة القضاء ينطبق عليها آية واحدة محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة عشان أحببكم محبة أبدية سيب لكم باب الرحمة مفتوح للنهاية باب رحمته مفتوح لغاية آخر لحظة من حياتك تعالى له وسلم له حياتك سلم له حياتك بالكامل في صدرة مربعة الأسماء المكتوبة على كتفه هي الأسماء المكتوبة في قلبه يعني أنت محل عواطفه وأنت محل مسؤوليته ومصنوعة من نفس طبيعة المسيح من ذهب واسمنجوني والجوان وقربز وبوس مبروم يعني في المسيح يسوع خلاص القضاء سهل انت مكتوب اسمك في الصدرة مالكش دينونة اسمك مش مكتوب في الصدرة ليك دينونة مولود الولادة الثانية ولا مش مولود الولادة الثانية المسيح حي فيك ولا مش حي فيك عايز بحسب الروح ولا عايز بحسب الجسد ده السؤال يبقى هنا لما بيجي يقول له صدرة قضاء وتصنعها كصنعة الرداء من ذهب وسمنجون ورجوان وقرمز وبصمة مجروح يقول له تكون مربعة وإيه؟ متنية طولها شبر وعرضها شبر اشمعنى الشبر؟ الشبر طبعا 20 سم الشبر يعني فرد ايد عشان كده يقول لك افرد ايدك ودينا فردة الايد علامة العطاء او السخاء يقول لك فلان ده ايده مقفولة فلان ده ايده ايه مفروضة مفروضة يعني كريم مقفولة يعني بخيل فلما يقول له طولها شبر وعرضها شبر يعني انت محطوط في كرم الله في خيره في عهد النعمة لان النعمة هي عطية مجانية طولها شبر وعرضها شبر وايه مثنية طبعا اللي بيفكر يعرف الحكاية دي لان لو شبر وشبر ومش مثنية تبتدي تسلف من حواليها وتخلع صح ولا لا لكن تثنيها عشان تبقى ثابتة الشبر ده ما ينقص الشبر ده ما ينقص انت لو جبت حتة قماش وخيطتها كده مفرودة تبص تلاقي لان الخيوط عبارة عن ايه طول وف- آه، آه، افقي ورأسي صح ولا لا؟ طول افقي ورأسية لما تبقى ال- حتة القماش حتى لو ما بنعمل ايه سرفلة مش عايزين نثني خايفين على القماش بنعمل سرفلة سرفلة ليه عشان يبتدي القماش ايه مع ممر الايام الخيط يبتدي ايه تطلع خيطه ولا ثانيه ولا ثابته الشبر ينقص ينقص ينقص لغايه ما تروح صح ولا لا لكن لما يقول له اعملها متنيه يعني هيفضل الشبر شبر على طول ثابت ايده مفروضه على طول عدم امانتنا ما بيلغيش امانه الله شرنا ما بيقفلش ايده التوائنا ما بيغيرش شكله من تجاهنا بتعجبني الترنيمة اللي تقول له وانت في الخطية كنت غالى عليا وزي العيون غلوتك هتكون حتى وانت في الخطية كنت غالى عليا والدليل على ذلك كنت بتفعل الخطية وابليس عايز يكتسك وانا بحوط عليك واقول له ابعد عنه يقول له بيغلط ضدك برضه ابعد عنه ابني هرجعه بطريقتي قوم استيقظ وتعالى لي سلم له قلبك عشان كده يقول له تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر وتربع فيها أربع صفوف حجارة في ثلاث أثناء نتقابل بيها المرة الجاية إن شاء الله الله قادر أن يبارك حياتنا ويمتعنا به لو كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين